وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زال الحديث حول آيات صور القصار وكنا توقفنا عند صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقلنا المراد كلام العلماء في قول الله سبحانه وتعالى والعصر وقلنا ان كل واحد محتاج يقف مع نفسه وقفة ويشوف الوقت ده هل الدهر والزمن هو الذي يعصر هذا الإنسان ويأخذ عصارة رأس مالك في الغفلة أم أنت الذي تعصر الزمان وتأخذ ألذ ما فيه وتقضيه في الطاعات والعصر هذا القسم على أي شيء يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا إن الإنسان لفي خسر إن ده توكيد ولفي خسر تشعرك ويشعرك هذا الحرف في خسر في الظرفية ديت أن الخسر محيط بهؤلاء من جميع الجهات يعني الإنسان يقسم الرحمن سبحانه وتعالى إن الإنسان خسران خسران والأصل ودي قاعدة في القرآن أي إنسان الأصل في الإنسانية في القرآن ذكر الإنسان الأصل فيه الذم كلمة الإنسان عما تلاقيها هتلاقيها في سياق الذم وفي سياق ده الأصل ما عدا موضع يعني فدي قاعدة أغلبية لكن الإنسان الذي سيق وفيه الذم هو الإنسان قبل أن يهذبه الوحي والإيمان يعني الإنسان خلق هلوعا صح؟ مع الشر جزوع ومع الخير منوع دول كل الناس أو كل الناس إلا من هذبه الوحي إلا مين المصلين لما هذب لما هذبهم الوحي اتظبطوا الإنسان عجول الإنسان ظلوم الإنسان جهول الإنسان كنود كل رحمكم الله كل هذه الصفات عم تلاقيها في ذكر القرآن عن الإنسان فتعلم أن هذا الإنسان بلا إيمان ودي قاعدة مهمة أوي أوي أن الإنسان بلا إيمان لا قيمة له المعنى ده مهم أوي لأن احنا ابتلينا في زمن تأليه الإنساني وإلغاء الرباني الربانية بتتلغي والإنسانية حاجة كبيرة أوي فالناس بيحسبوا وبقيموا ويصنفوا غيرهم طبقا لإيه للربانية ولا للإنسانية آه ده فخ واقع في ناس كتير وممكن أنا وحضرتك مش منتبهين ونقع فيه إزاي هديكم مثال تقريبا كلنا شفناه وعشناه في يوم من الأيام دكتور في الجامعة أو مدرس في المدرسة أو في السناتر بيدي شباب في ثانوية ولا حاجة يلاقي واحد داخل الدرس أو داخل المحاضرة معاه كوباية شاي بيتقال عليه لو أنا دلوقتي دكتور في الجامعة وشغال في المحاضرة لقيت طالب داخل ومعاه كوباية الشاي بيتقال عليه مستهتر قليل الأدب ليه يا دكتور قليل الأدب لم يحترم من الإنسان اللي قدامه هو الدكتور جميل وراه بنت متبرجة ايه رأيك في البنت دي ما يشوفهاش ان هي قليلة الأدب ليه لأن خطأها مش معايا وأنا يهمني جدا وإنكاري وبتضايق جدا مع مين ما يتعلق بي لا ما يتعلق به هو ده الفخ اللي بنقع كتير جدا فيه يقول لك فلان ده شا- داخل الجنة ازاي يا عم داخل الجنة ده راجل آه، موجب ده راجل يهودي ده راجل بوذي لا ده هيخش الجنة ليه هيخش الجنة يقول لك اصل كان بيتصدق على الناس وكان وكان وكان وكان وكان وكان ايوه بس مش مسلم طب ايه اللي يخلي الناس تقول الجملة دي يقول لك قدم للإنسانية قدم للبشرية وماذا عن رب البرية سيدة عائشة سألت مرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ابن جدعان ده كان راجل جدع اسم على مسمى وكان بيكرم الناس ويحسن الناس فقالت له يا رسول الله هل ينفع ابن جدعان ما فعل قال لا يا بنت الصديق ليه ده كان بيخدم الإنسانية اه يا- قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يشير النبي أنه لم يكن يؤمن بيوم الدين كانش مؤمن الجنة دي مش جنة سيد الوالد تدخل فيها اللي انت عاوزه وتطلع منها اللي اللي مش على مزاجك فهنا كلمة الإنسان عم تلاقيها في القرآن مذمومة وفيها الذم أو فيها العتاب أو فيها أي شيء فالأصل الإنسان هنا مين؟ الإنسان بلا إيمان الإنسان بلا بدون وحي فالإنسان بلا وحي لا قيمة له يعني أنا وحضرتك لم يعد لنا قيمة ولم تعد لنا قيمة إلا بعدما اصطفانا الله بالإسلام نسأل الله أن يميتنا عليه ويثبتنا على التوحيد حتى نلقاه بس أنت بقى ليك قيمة من أول ما إيه النقطة دي فأول ما يغيب عنك مفهوم الإيمان عافاك الله أول ما الإنسان يغيب عنه الإسلام خلاص يبقى ليه قيمة ليه ملوش قيمة فالمفهوم ده مهم قوي إن الإنسان لفي خسر الربح والخسارة دي تتعلق بالتجارة صح؟ رأس مالك هو ده تجارتك اللي انت بتتاجر فيه لو الدولة دلوقتي هتغير العملة وقالت معاكم شهر كل واحد يغير العملة اللي معاه في واحد قام جاب كل فلوسه وعمل ايه بدأ يشتري بيها ذهب قال لك خليني فين في الأمان فأي عملة هتيجي يبقى أنا إيه في الأمان في واحد تاني قال لك أنا هجري أشتري بيها إيه تلاجة وغسالة وأجيب أكل وأجيب شرب والكلام ده في واحد رابع تالت قال لك لا أنا هروح أجيب PlayStation وهجيب عجلة وأجيب كورة وألعب في واحد بقى جاب إيه جاب تعابين وجاب عقارب وجاب مش عارف ايه واشترى بيهم الحاجات دي مين اللي نجح من دول اللي صدق ان العملة هتتغير واشترى العملة اللي هتنفع صح ايه العملة من دي كل يعني بعد شهر مين من الاربعة ينفع يشتري اللي معاه ده طب اللي اشترى التلاجة افتحها واقفلها واللي مش لاقي حاجة تشغله بيفتح الباب ويقفله صح هيعمل ايه انتهى طب واللي جايب العجلة واللي فرحان بالسامسونج اللي اشتراه خد سيلفي بقى لغاية ايه وربنا يتولاك احنا العملة اللي احنا شغالين بيها وبنكسب بيها هتتغير والله لا تتغير والعملة الجديدة هي الحسنات هي دي الوحيدة اللي هتشتري بيها في واحد بقى قاعد يشتري اللي اشترى ثلاجات واشترى واللي اشترى الألعاب دول ناس مشغولين بمباحات واللي مشغول بالغفلة التاني بقى اللي اشترى ايه والعياذ بالله وقع في المعاصي شوف بقى العقارب والتعابين دي هتعمل بيها ايه عدناها تلدغك مش لاقي حد يعالجك ولا تشتري اي حاجة تحجبك عنها انت عملتك هتتغير في يوم من الأيام مش هتعرف تشتري أي حاجة تنفعك مش هتعرف تجيب أي حاجة تنفعك إلا بعملة السماء إيه عملة السماء؟ الحسنات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم اللي عنده حاجة يروح ياخدها من أخوه دلوقتي يديها ياخدها إيه يسد إيه اللي عليه دلوقتي ليه يا رسول الله قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار مش ينفع يتحلل بالدرهم والدينار طب ما هيتحلل بإيه الحسنات فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته شوفوا الحديث بيقول ايه في رواية فإن فنيت حسناته يعني في أشخاص هتفنى حسناته هيبقى جاي معاه ايه كثير الصلاة وكثير الصدقات والصيام حتى قال النبي كجبال تهامه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة جاي معاه حسنات عارفين جبل تهامة اللي انتوا عارفينه الكبير ده زي جبل تهامة ده راجل تقيل بس كان لسانه نسأل الله السلامة كان بقى عنده حاجات تانية زي واحد والدته قالت له روح هات بسرعة كيلو دي عشان نعمل فطار فخد كيس عشان يجيب كيلو دي وهو ماشي سرحان فقعد امال يعض الكيس عارفين الجماعة اللي بدهم يعضوا دول في كل حاجة وهم ماشيين كده أو هو ده عنده يعض فين في الكيس رأ- الكيس ايه بقى فيه كذا ثقب راح قال له يا عم حط لي هنا فخد الدية وماشي والدية بقى ماشي امال يقع يقع يقع يقع يقع يقع يقع دخل على والدته فين الدية قال لها اه راح فين هو كده برضه احيانا تبقى معاك حسنات قد كده بس الكيس مخروم الكيس قاعد يصرصب معاه حسنات قد كده وغيبة هنا ونميمة من تحت الحزام هنا ويتريق على ده ومش عارف يعمل كده وكذب على الوالد وكذب على الوالدة وهنا مش عارف ايه والكلام ده كله ومشهد كده خلسة وبتاع الكيس قاعد امال ايه ينزل ينزل ما كما أن الحسنات يذهبن السيئات هناك سيئات تؤثر في الحسنات عافانا الله وإياكم فكل واحد مننا ياخد باله ان في ناس هتيجي يوم القيامة فنيت حسناته طب اذا فنيت حسناته يا رسول الله وانا ليا حق عند الراجل ده اعمل ايه طرحت عليه من سيئات من له الحق انا ليا حق عند واحد وواضح ان هو الام محمد ليها حق زي اللي بيطلع يعمل مقطع ولا حاجة يجيب كل اهل الاستقامة فيه خلاص ليلتك مش فايتة هناك شوف كل أهل الاستقامة يقف ليهم حق ده خد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد الباقي ده هياخد منين بس خلاص طرحت عليه من السيئات صاحب الحق ده ليه ذنب الله به عليم ومرعوب منه تقول له بص بقى الذنب ده انت تاخده فيلاقي واحد شيخ كبارة بس كان لسانه صليط عنده حسنات قد كده وكل الناس خدوا حقوقهم مكتوب في صحيفته مثلا هو ايه مرتكب الفاحشة كان بيشد كل الفج في نهار رمضان ليه هو واحد من الجماعة اللي ليه حق كان بيعمل كده فيبقى شيخ ولحية وبتاع وفي صحيفته كده انا فنيت حسناتك واتحط عليها مين غالي بقى عليك انك تشيل حسناتك ولغاية ما تيجي يوم القيامة يوم الأمان المفترض عشان تهرب من الفزع ده وبعدين تقول يقول لك ايه جزاك الله خيرا هبقى متشكرين جدا عملتها لي في الدنيا وشلتها وايه وليلة 27 في الحرم وبايع حتة غالية جدا من ذهب ايه الوالدة اللي انتسبته له ورث وطلع على الحرم اتاخدت ليلة 27 في إحدى الروايات فيأخذ ما شاء صاحب الحق آه صحيفتك اهي خد اللي انت عاوزه نسأل الله العفو والعافية من جمال ستر الله بك أن تلقى الله وليس لأحد من البشر أدنى حق مثقال ذرة من حق عندك ده من التوفيق الكبير لأن أي حد هيلقى الله شايل ظلم خاض قد خاب من حمل بس الخيبة التقيلة إن الإنسان يلقى الله شايل ظلم الظلم ده ممكن تبقى بنتي ممكن تبقى مراتي ممكن تبقى خالتي عمتي عمي خالي جاري كل واحد بقى الطالب في الجامعة مو- طالب عندك في المدرسة موظف نسأل الله العفو والعافية فربنا ذكر كلمة الخسران دي عشان احنا ايه دايما عقلية ربح وخسارة فيقول لك انتبه ان الانسان لفي خسر في كل لحظة في خسران وخس- والخسر هنا أتى نكرة ولا معرفة تعم تعم خسران في كل حاجة نسأل الله العفو والعافية إلا الذين آمنوا إلا في استثناء المستثنى بيكون أقل من المستثنى منه صح؟ آه ففي ناس قليلين هيهربوا من الخسران مين دول اللي هيحققوا أربع حاجات وكلما حققوها بطريقة عالية كلما ابتعدوا عن الخسارة ابتعدوا عن الخسارة ابتعدوا عن الخسارة في يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة عم بقول لك أنذرهم يوم الجمعة يبقى أنا لو قلت لكم العصر يبقى أنا حققت الموضوع ولا لا لو قلت لكم المغرب حققت الموضوع ولا لا لو جيت الفجر ورحت إيه ذكرتكم بالله يبقى أنا حققت الأمر ولا لا وأنذرهم يوم الجمعة فأنا قلت لك يوم الجمعة يوم القيامة كله فيه حسرة كله حسرة حتى أهل الجنة سيتحسرون طب ليه يتحسروا؟ ده دخلوا الجنة شافوا الصحيفة بتاعتهم قال لك يتحسرون أنهم لم يزدادوا في الأعمال إيه ده؟ بقى أنا تصدقت بخمس قروش نماها الله لي حتى صار كجبل أحد يا ليت ما ليت الذي تصدقت به كان الضعف يلاقي سبحان الله وبحمده كانت نخلة في الجنة يقول يا هو ده بس النخل بتاعي ده أنا قصرت كتير فيتحسر كل بر عملته لوالدتك ووالدك لقيت أثره إيه ده أنا قصرت كتير فيبدأ يتحسر على إيه على مكافآت فاتته اما يشوف فيوم القيامة ده في خسارة إلا مين بقى إلا الذين إلا الذي ولا الذين إلا الذين عشان كده تعرف إنك هتنجو مع آخرين لابد من بيئة الراجل قتل تسعة وتسعين واحد راح سأل الشيخ قال له أنا هموت من جوه عاوز اديني أي أمل أي بسيط أي حاجة قال له أمل ماتت قال له أنت مفيش منك رجع خلاص أنت هتخش ما هو في في توبة ليك مالكش توبة قال له إيه؟ قال له ما ينفعش اللي زيك يعيش يا شيخ فمشى هذا الرجل سبحان الله قدر الله هذا حتى نتعلم أنك لا تسد باب الرحمة أمام إنسان ما تسدش باب في واحد جاي بيقول لك أنا قاتل 99 وعارف بس أنا عاوز أرجع يبقى إذا في ولو ذرة جواه صح؟ الراجل ده يا جماعة تتخيل برق لكم واحد إذا كان ال- قض- قضايا القتل 99 كم واحد جه يقتله جري عور ايده قطع فخد عينه اي حاجه يبقى عدد مهول الراجل ده صح بس من جوه محروق انا بحبك عاوز ارجع سبحان الله فيروح لحد ما فتحلوش باب فالراجل يئس اكتر فقتله بس برضه بعد ما قتل مين ده يعني ده مش بلطجي ولا واحد كان معاه في القهوه ده قدر الشيخ اللي بيتعبد فكمان القلق زاد عليه اكتر يعني كمان جاي تقتل الصالحين فيا جماعة يا جماعة الخير دلوني على حد ينتشلني من الحضيض اللي أنا فيه ده قالوا له بص موضوعك محتاج حد بيفهم حد فاهم الدين أنت محتاج عالم عنده وعي فراح للعالم قال له إيه بقى قال له مين يغلق باب التوبة أمامك الجملة دي تحس كده إن هي إيه نورت كان النور قاطع النور كان قاطع في قلبه وجه سبحان الله فلو أول ما قال له كده قال له إيه بس خلي بالك دي المعلومة فاداله الأمل قال له علينا بقى بالعمل إيه أول عمل قال له هي كلمة واحدة اترك أرضك ليه؟ قال له دي أرض سوء طب ايه اللي عرفه ان هو ارض سوء عالم طب ولقطها منين العالم قتل 99 واحد مفيش بني ادم في البلد دي بيقول لك يا اخي خلي عندك دم انت مفيش حد رباك فواضح ان البلد دي إيه؟ ضعيفة جدا جدا جدا في الامر معروف والنهي عن المنكر واضح جدا ان ما فيهاش حد صالح يقف يقول لك اتق الله 99 كانوا فين وانت قاتل ال 49 واضح الناس ما بتتحركش عشان كده قال له انت اترك ايه ارضك الراجل ده عمل اي حاجه ان هو ترك ارضه لا هو ما تركش ارضه هو هم يترك الارض وهو بيتحرك جاله قضاء وانت بتتحرك عشان تروح للبيئه الصالحه بس عشان تعرفوا اثر البيئه مجرد بس ما تهم انك تبدا تروح لهم همك ده عزيز جدا عند ربك انك ارتضيت تنتمي للطائفه دي كلب مشي مع الصالحين وقف لهم على الباب وهم نايمين كلنا بنقول ايه وكلبهم باسط كل يوم جمعه قاعدين نتكلم و- ونيجي نعدهم نقول ايه ها بنقول ايه بنقول سبعه وايه لازم تجيب من الثامن هات النجم ده ليه لانه لما مشي مع الصالحين وغير مكلف الكلب مكلف مش مكلف لكن لما مشي مع الصالحين خلد الله ذكره عشان كده أشرف كلب خلقه الله كلب مين؟ كلب أهل الكهف ليه؟ عشان كان مع أهل الكهف أنت بقى ربنا كرمك فلو مشيت مع الصالحين الملائكة بتعدي نبطشية كده أي مجلس علم ينادوا على بعض هلموا إلى حاجاتكم في هنا حاجة دي حاجة الملائكة الملائكة حريصة على حضور مجالس الذكر تشبه بيهم وبعدين يرفعوا تقرير فيقول الله سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي يقول له تركناهم وهم يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يقول لهم ايه اشهدكم اني قد غفرت لهم الملائكة تحب كده ولا لا اذا كان هم اللي بيدعوا بيدعوا للمؤمنين صح قاعدين يقولوا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا صح فهم اللي بيدعوا لنا لكن استشكلوا الامر لانهم عارفين ان الاخ فلان اللي كان قاعد في القعده دي في واحد منهم مش مظبوط قالوا له يا رب فلان لم ياتي الا لحاجه لو فلان ده اصلا مش جاي ده ليه اغراض معينه او جاي يسال سؤال او اصلا راجل بيتايه في الموضوع قال لك ايه ما نسال اهل الحي ده او اي حاجه قال لك شيخ اللي جنب البيت الدرس ده عنده بنت وانت عاوز عروسه روح احضر كده واساله بعد ما تخلص المهم جاي لحاجه مالهاش دعوه بالدرس فماذا قال الله هم القوم يعني هم القوم هم دول يت... دول اي حد بيجيبوه بيعدي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يقعد معاهم لا يشقى الله اكبر فإلا الذين أول حاجة في البعد عن الخسران إنك لازم تدور على بيئة صالحة تعبد الله معه ولذلك لن يضرك في حياتك ويوقعك مثل الصحبة الفاسدة أو الصحبة الفارغة لأنه يقول لك إيه والله لا ده أولاد طنطي ليلى كلهم محترمين بس فارغين فارغين يعني ايه فاضيين الفاضي ده يقرب من المعصيه لانه فاضي ما عندوش قضيه شغلاه فلازم تقرب من الصاحب الايه الصالح هيبقى قربت من واحد زي اللي بيبيع مسك لا تشم ريحه حلوه لا يعطرك طب والتاني لا هتشم دايما ريحه وحشه ليه لا يحرقك والحاجات دي بتيجي تدريجيا وانت لا تشعر اقول لك على مثال رحت مره في يوم من الايام بيتك لقيت والدك قال لك انت بتشرب سجاير حاجه الله يهديك انا هشرب سجاير ايوه ريحتك كلها سجاير يا حاج شمني وتلاقي كده تركب تاكس مش مره تطلع كده تلاقي كل هدومك ريحه سجاير طب هو ايه اللي حصل ان الحاجه ديت ايه تدخل السايبر كده خلاص تدخل اي كافيه تلاقي نفسك كده اتبهدلت ريحه سجاير طب وانت ما شربتش بس ايه اللي حصل عدوة الدخان دي جات لك صح؟ عدوة الأخلاق السيئة تجي لك عدوة بقى بقى القلاشات بتاعتك بقتش مظبوطة بقيت بتقول ألفاظ زيهم يا جماعة اللي بيقعد مع التجار يعني أنت لو قعدت مع التجار 3 أربع أيام عارف هتروح لوالدك تقول له إيه؟ بص يا حاج أحلى حاجة نجيب سبائك دهب والدك اصلا عمره ما سمعك اصلا عارف يعني ايه دهب فضلا تكون عارف سبيكه عرفت الكلام ده منين يا ابني اقعد مع ناس بتعود تصميم والكلام ده كله اول ما تروح للواد يقول انا عاوز اجيب موبايل ليه وعاوز انزل عليه فوتوشوب الكلام اثر معاك صح اقعد مع شباب مالكش في الكوره ما تعرفش الكوره مثلثه ولا مدوره بس تقعد معاهم انا مره قبل كده مصر كانت كسبت كاس الامم الافريقيه زمان ف في يوم من الايام اما كسبت فانا كنت نازل اجيب طلب فلقيت واحد نازل يهيص مع اللي بيهيصوا في الميدان انا عارف انا عارف ان هو يتلخبط اصلا بين الكره الكره دي بت... بين كره السله وكره القدم كشكل بقول له انت بتعمل إيه؟ قال لي ما كله نازل يا حته جاي عليا انا ده نص اللي فرحانين دول فاكرين احنا كسبنا في الطايره فايه اللي خلاه ينزل سلوك العامه عشان كده الشباب اللي موجودين لو ما لو ما سمعتش كلام والدك والدتك في موضوع ابعد عن الصحبة دي انت هتدفع فاتورة بس مشكلة الفاتورة دي هتدفعها بالغالي بعد وقت واسألوا كل الكبار اللي قاعدين في فواتير اتدفعت غالية قوي السبب ايه؟ صحبة كل واحد شرب سجاير جابها منين في البداية من واحد جدع خلاص طب وهو فعلا بيبقى جدع خلينا نقول ان هو جدع وانت ساجد في التراويح ادعي للي شربك اول سيجاره قول اللهم سدد اللهم وفق اللهم انفعه ينفع تدعي له ولا بتقاوم انك ما تدعيش عليه طب ليه ما شفتش تدعي له يا اخي مش راجل آه، مكنك لا انت عارف ان هو اذاك وابتلاك مفيش حد غالي عليك عشان انك تدخل معاه او يكون سبب في دخولك النار الا الذين الا الذين قلنا ان ايه رقم واحد دور على الناس اللي ينقلوا لك الريحه الحلوه المسك الا الذين امنوا يبقى اول حاجه ايه الايمان ان اي عمل صالح بلا ايمان لا يعتد به اربع صفات والمناسبة يومك متقسم على الأربعة دول شوف يوميا أنت بت... إما... يعني قسم اليوم بتاعك خاصة أيام رمضان إيمانيا إيه الجدول بتاعك في الإيمان أعمال القلوب والمحبة والخشية فين أعمال الصالحات بتاعتك قراءة قرآن ونوافل وسواك ومش عارف إيه والكلام ده كله تواصي بالحق دورك يوميا في الدعوة عملت إيه النهاردة وتواصيك بالصبر صبرت مين وثبتت مين ودعمت مين يوميا قسم اليوم بتاعك على الأربعة دول عشان تبعد عن الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معلق إن شاء الله غدا على قوله إلا الذين آمنوا ندرك ما معنى الإيمان وأثره في النجاة من الخسران أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم